مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات الواحد بيتقدر قوي يا جماعة لما يبقى عامل حسابه على فيلم المفروض انه هيتفرج عليه فيلم المفروض انه جامد جدا واتعمل له اعلانات حلوه وال plot بتاعته انت مستنيها ومثلا فيلم اللي هو ايه الجزء الثاني مثلا بتاع فيلم اولاني كان عظيم إيه فيلم مثلا فيه ممثلين كتير جدا وفي الاخر الفيلم يطلع underwhelming يطلع الفيلم مش حلو للاسف يعني في بعض الاحيان او في اكتريه الاحيان تلاقي ايه الاعلان احلى من الفيلم ودي حاجه بتضايق وايه بتقدر من الاخر يعني تقعد تقول خسرت الوقت يعني ويا ريتني كنت عملت له داونلود وخلاص وبيبقى كمان الفيلم ده ممكن يا اما يبقى خساره للاستوديو يا اما خساره للمنتجين يا اما خساره للممثلين ذات ذات نفسهم وده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقه النهارده انا النهارده همسك لي آه، حوالي آه، سبع افلام اللي هم ايه انا كنت متحمس لهم جدا وداخل بقى السينما وانا متحمس او مثلا عملت لهم download بقى وانا قشطه بقى وهلاقيهم فيلم حلو وبتاع وفي الاخر يا خساره ما طلعش انه فيلم حلو في الاخر يعني آه، طبعا احنا هنتكلم على افلام اجنبي كلها افلام من هوليوود آه، لان ال- الافلام المصري كتير جدا في ال category دي للاسف يعني بس دي هتبقى ليها قائمه لوحدها وطبعا زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش في اول فيلم معانا وهو فيلم The Mummy بتاع توم كروز آه، المفروض ان كانت Universal Studios هي اللي تملك آه، السلسله بتاعت The Mummy بعد ما شافت طبعا النجاح بتاع ال- ال cinematic universe بتاعت مارفل وطبعا DC قلدتها بعد كده Universal قالت طب ما اخش في الموضوع ده انا كمان فقالت ايه انا هعمل connected universe لكن لافلام الرعب اللي هي اصلا Universal هي على فكره تملك بقى ايه ال license بتاعت افلام دراكولا افلام فرانكنستاين The Invisible Man The Mummy اللي هي الأف... الشخصيات الرعب اللي احنا اصلا آه، كنا دايما نتفرج عليها في الافلام الابيض واسود القديمه ومكمله معانا لحد النهارده تعمل منها versions كتيره قوي يعني فقالك ايه احنا هنعمل cinematic universe بالشخصيات الرعب ود- والصراحة هي فكرة حلوة فكرة صايعة الصراحة يعني إيه و- وعملوا بقى إعلان بقى بكذا فيلم هينزلوه The Mummy Frankenstein The Bride of Frankenstein The Invisible Man اللي كان المفروض هيعمله جوني ديب على فكرة وطبعا دراكولا فكرة حلوة ولا حلوة وفكرة صايعة و cast جامد وطبعا توم كروز ايه The Mummy نزل فيلم The Mummy يا جماعة لتوم كروز يعني كان للاسف فيلم مش حلو خالص المفروض ان The Mummy اصلا دي- فيلم رعب يعني آه، آه، موميا وبيصحى وب- وبيطلع بقى رمال تدمر العالم وح... يعني افلام حلوه يعني طبعا شفنا كلنا افلام The Mummy اللي سنه 99 وسنه 2001 بتاعت براندن فريزر اللي من الافلام اللي انا بحبها جدا افلام adventure جميله جدا والفيلم ده لما نزل كسر الدنيا او الفيلمين يعني أم، فقلنا لا فيلم أه، على عالم The Mummy وتوم كروز يبقى كده هيطلع فيلم حلو بس فيلم طلع وحش جدا يا جماعه تحسوا ان توم كروز وده اللي تم آه، اعترافه بيه بعد كده ان هو كان ايه م- واخد زمام الامور قوي يعني قال ايه الفيلم ده بتاعي من الاخر يعني هو اعتبر نفسه في فيلم Mission Impossible جديد طب ما ده مش صح انت يا عم عندك افلام Mission Impossible ايه اللي جابها في The Mummy فهو دخل The Mummy على Mission Impossible وما طلعش الفيلم اولا ما يخوفش الاكشن فيه مكرر ال plot فيه تعبانه جدا من الاخر كده يا جماعه تخيلوا ان الفيلم ده نزل من هنا الايرادات بتاعته طلعت وحشه جدا ام ايه Universal قالت ايه بلاها monster cinematic universe كانوا مسميينها ال Dark Universe حتى المشروع يا جماعه مات قبل اصلا ما يبدا فلا فيلم disappointing جدا وكان يعني خساره كان ممكن يبدا عالم حلو لكن آه، ده اللي حصل يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده اللي انا زعلت قوي برضو انه فيلم طلع ممل ودمه تقيل يعني وهو للمخرج اللي انا بحبه قوي ريدلي سكوت وهو فيلم House of Gucci ده لسه نازل قريب ما بقولوش سنه او اتنين تقريبا إيه، الفيلم ده لما اتعلن عنه كان فيه cast و crew جامد جدا إيه، ليدي جاجا اللي هي اثبتت انها بتمثل حلو جدا بعد طبعا ما شفنا ادائها في A Star Is Born ادم درايفر إيه، جاريد ليتو آه، مجنون اه بس تمثيله جامد آه، الباتشينو يعني الفيلم كان فيه كوكبه من نجوم كبيره جدا وهو بيتكلم على إيه، طبعا عيله جوتشي العيله الشهيره طبعا في عالم الازياء والموضه من ايطاليا ومركزين دايما في الاعلان على موت ابنهم اللي هو اللي قام بشخصيه ادم درايفر اللي مراته قتلته من الاخر كده مراته كانت يعني مصلحجيه يعني وتسببت في قتله يعني اجرت ناس تروح تقتله عشان تورث بقى وحاجات وكده وجايب لك الفيلم طبعا ايه الصراعات اللي جوه العيله بقى سواء آه، عايزين يتوسعوا فالدنيا تقف معاهم إيه لا واحد من العيله بيطلع بافكار مجنونه بس هم مش عايزين ينشروها يعني الفيلم كان جايب لك صراعات حلوه جوه العيله وشخصيه ليدي جاجا في الفيلم كانت ايه محوريه يعني الفيلم يا جماعه للاسف السيناريو بتاعه ممل جدا يعني آم، الاداء التمثيلي كان حلو لكن الم- السيناريو كان وحش واللي هو ايه تحسه ان ايه اتعمل اتنين س- صناع او اتنين كتاب سيناريو هم اللي قاموا بالموضوع فتحس اول الفيلم حاجه واخر الفيلم حاجه والجريمه اللي احنا مستنيينها من الفيلم حصلت في اخر عشر دقائق في الفيلم يعني اللي انتوا كنتوا بتعلنوا عنه واللي كان ال- الاعلان بيصدر له وده ده بقى الفيلم هيتكلم عن الموضوع ده وازاي بقى ايه المحكمه وكده اه، انتهت في الاخر بنهايه اخر 10 دقائق في الفيلم وبقيه الفيلم رغي كتير جدا اه طبعا في exotic locations اه طبعا في لبس حلو وفي العربيات القديمه في ايطاليا وكده لكن للاسف كان ممكن يتعمل احسن من كده بكتير حتى المخرج ريدلي سكوت بعد كده يعني ما حبش يتكلم عن الفيلم تاني يعني يعني اللي هو أم، اعتبر ان زار مثلا عمل حاجات غلط فيه مثلا كتير لان هو طبعا ده مخرج كبير جدا لكن انا منتظر لريدلي سكوت طبعا فيلم نابوليون اللي هينزل اخر السنه دي طبعا انا منتظره جدا لان هو آه، اولا آه، اول فيلم يعمله آه، مع خواكين فينيكس من ساعه فيلم Gladiator وخواكين فينيكس طبعا آه، star power دلوقتي يعني الراجل بعد دوره في جوكر يعني انا هشوف له اي حاجه الصراحه ف House of Gucci خساره الصراحه لكن قشطه ممكن اسامح يعني لكن نشوفوا بقى اللي جاي بعد كده طبعا آه، رقم خمسة معانا برضو فيلم اتضايقت قوي ان هو طلع مش حلو يعني وهو للمخرج الرائع المفضل بالنسبه لي ستيفن سبيلبرج سنه 99 يا جماعه فيلم A.I. Artificial Intelligence آه، المفروض الفيلم ده لما اتعلن عنه يا جماعه كان يعتبر اخر اعمال من حيث كتابه يعني او كتابه سيناريو يعني للمخرج الراحل ستانلي كوبريك يعني تخيلوا ستانلي كوبريك كاتب فيلم هو اي نعم اه ما ما ما صوروش او كده لان طبعا كانت وقتها التكنولوجيا ما تسمحش بان حاجه زي كده تتصور واخراج صديقه ستيفن سبيلبرج وكمان كان ستانلي كوبريك لسه ميت يعني لسه ما بقالوش سنه او مات في نفس السنه فالفيلم بقى ايه آه، انا ستيفن سبيلبرج ه- هخرج اخر فيلم ستانلي كوبريك والمفروض ان الفيلم كان المفروض فيلم science fiction طبعا آه، طبعا تصوير رائع موسيقى آه، جون ويليامز رائعه ال graphics بتاعت ILM مفيش احلى من كده المفروض ان هو كان الفيلم بيحكي لك كانه a modern day Pinocchio كان قصه بينوكيو اللي هو ايه طفل آه، روبوت بدل ما هو بقى puppet لا هو روبوت اللي كان قام بيها ال- الطفل اللي هو آه، هايلي جول اوسمنت اللي هو طبعا قام بدور آه، كول في فيلم 6 sense يعني فيلم 6 sense I see dead people الفيلم ده طبعا اللي هو يعني بهرنا كلنا وقت ما نزل وطبعا كان نقطة انطلاق للمخرج ام نايت شيامالان ومن احلى افلام بروس ويلس طبعا فالطفل بقى طبعا في ان his star power ودخل ايه يمثل الفيلم وعمل الدور حلو جدا طبعا ان هو ايه طفل عايز يبقى ال real boy عشان امه تحبه من الاخر يعني كده آه، فالفيلم كانت بدايته حلوه قوي والنص الفيلم حلو جدا والتصوير رائع وال graphics بتاعت ال mechas اللي هم المكن يعني وال وال environment وكده كانت حلوه جدا وكان برضو قام بدوره آه، جود لو كان برضو قايم بدور اللي هو ايه ال guardian بتاعه يعني اللي هو ايه ال mecha التاني او الروبوت التاني اللي قال له ايه انا همشي معاك في الرحله بتاعتك لغايه ما تعرف توصل للهدف بتاعك يعني مشي الفيلم حلو جدا واكتشفنا ان هو ايه ال- او حاجه كمان ان الفيلم كان برضو بيحكي لك ان الروبوت ان هو قايم بدور روبوت بيقدر يحب ودي حاجه ما كانش حد اخترعها قبل كده وفي الفيلم قام بيها حلو جدا يعني ف راحوا بقى ايه للمكان المركز اللي هو اتصنع فيه واكتشف ان هو ايه في كتير منه ان هو ايه he's not special من الاخر يعني فبعد كده قرر ان هو ايه ينتحر او يرمي نفسه في الميه كروبوت يعني لكن اكتشف ايه لقى ايه التمثال ال blue fairy بتاعت بينوكيو اللي هو ايه فاكر ان دي هتحوله يبقى real boy هنا بقى ابتدينا الهجس بقى يا جماعه ان ايه الفيلم قال لك ايه 2000 سنه عدوا والبشريه انتهت والطفل لسه قدامها متلج آه، ايه عايز يبقى real boy والبشريه انتهت خلاص يعني ايه العك ده بقى ايه ال plot point التعبانه قوي دي انا هنا بقى ايه قلت الفيلم يا جماعه دخل في سكه مش حلوه خالص سكه تعبانه من الاخر وايه ال robots اللي هم وقتها بقى عايشين وقتها بعد ال 2000 سنه دول لبوا له الطلب بتاعه بان ايه هو كان شايل شعرايه من مامته يعني ما اعرفش شعرايه ازاي عاشت 2000 سنه ان هي ايه من الشعرايه دي قدروا يعملوا له projection ليها عشان هو ايه يعيش معاها اخر ايامه عشان ايه امه تحبه من الاخر يعني ومات وهو مبسوط يا سلام من الاخر كده لا ان هي مش حلوه وطبعا خساره قوي يعني كان نفسي انا الفيلم ده طبعا كنت جبته يعني واحد صاحبي جابوه على دي في دي فاكرين دي في دي انا ما لحقتوش في السينما بس كنت وقتها لسه في ثانويه عامه فالفيلم جابه على DVD وكنت منبهر بيه جدا ومبسوط قوي قلت قشطه وايه Artificial Intelligence وبتاع لقيت ان هي كده فلا كان خساره يعني كان فيلم نفسي انه يطلع فيلم حلو لكن للاسف very disappointing ونيجي للفيلم اللي بعد كده وده اجدد واحد معانا حاليا هو نزل في ديسمبر 2022 وهو فيلم للمخرج اللي انا برضو بحبه قوي داميان شازال اللي اخرج لنا فيلم Whiplash اللي هو واحد من احلى الافلام ال independent ال low budget اللي شفتها في حياتي فاكرينه اللي هو بتاع الدرامز دوت وطبعا كلنا فاكرين دور جي كي سيمونز في الفيلم كان عامل ازاي بدور فلتشر كان عامل ازاي وعمل لنا برضه فيلم La La Land اتفقنا اختلفنا الفيلم اعتبرناه overrated بس هو فيلم كان جميل جدا الصراحه يعني طلع لنا فيلم ايه بقى في اخر 2022 فيلم Babylon إيه انا طبعا لما شفت اعلان الفيلم ان هو ايه هو آه جايب لك هوليوود القديمه في فتره العشرينات في الفتره اللي هي ايه لما كانت لسه العصر الافلام الصامته وازاي المنتجين كانوا ايه بقى اكسترافاجانزا لايف قوي يعني اللي هو ايه حياه بقى الحفلات والمخدرات والشرب والبنات و... يعني اللي هو ايه عاملين يجي لهم فلوس من الهوا والممثلين بيتعاملوا ازاي والفنانين بيتعاملوا ازاي وكده فانا بحب اتفرج على الحاجات دي بحب ال period dramas ديت وجايب لك انه مركز في الفتره ديت لغايه بقى ايه ما دخلوا في موضوع ال talkies او اللي هو ايه العصر بقى اللي هو بتاع الافلام اللي هي الناطقه يعني الفيلم آه اتقال ان هو اتصرف عليه فلوس كتيره جدا حوالي بتاع 80 من 80 90 مليون دولار ودي budget كبيره يعني للافلام بتاعت داميان شازيل يعني دايما ما بيا ما بياخدش فلوس كتيره قوي يعني في الافلام بتاعته او ما بتتكلفش كتير وفي بقى ممثلين كتير جدا براد بيت ومارجت روبي وناس كتيره كتير فانا قلت لا الفيلم ده اكيد هيطلع حلو يعني اتعمل له marketing مش حلو صراحه كتير قالوا ان ال marketing بتاعه كان ال marketing بتاعه كان وحش جدا فكره كانت عبيطه كده اللي هو ايه, إيه على تيك توك منزلين صور من الحفلات اللي في الفيلم من غير ما يحكوا ايه ال plot بتاعت الفيلم ويلا تعالوا احضروا الحفلات دي يعني تعالى حفلات بقى مجنونه ومش عارف ايه هي طريقه marketing ما كانتش حلوه الصراحه يعني حتى كان حد منزل فيديو بيقول لك how not to market a film ماشي خلينا نشوف الفيلم الفيلم يا جماعه اولا طوله 3 ساعات ما عنديش مشكله يعني انا بشوف افلام 3 ساعات عادي ممكن أربعة كمان شفنا الفيلم من هنا يا جماعه اول ساعه في الفيلم في منتهى الجمال حلوه قوي انا بحبها جدا يعني طبعا هي فيها حاجات extreme طبعا فلو حد بيتضايق ما يتفرجش عليها يعني او يجريها لكن متصوره حلوه قوي ال tension فيها معمول حلو الطريقه بتاعت المخرج اللي احنا متعودين عليها في افلامه بالذات Whiplash يعني بيعيشك في الاجواء بيدخلك في tension الناس وهي عرقانه وهي خايفه وهي كده وبالذات لما دخلوا بقى في الفيلم في انا فات منه ساعه جايب لك ازاي التصوير وقت ال twenties وكده والطريقه حلوه جدا يعني انا عرفت حاجات ما كنتش اعرفها الصراحه ولما دخلوا بقى ايه لما بيصوروا المشهد بتاع ال talkies يعني اللي هو اول مره يصوروا بقى ايه بفيلم ناطق الحته دي انا موتتني من الضحك حته Hello College دي بتاعت مارجت روبي الحته دي انا موتتني من الضحك كل شويه بيصوروا حد في النص يقوم عاطس حد يقوم فاتح الباب حد يقوم مش عارف عامل متحرك يعني اللي هو لقطه كانت جميله جدا بس بقيت ساعتين من الفيلم في الفيلم يا جماعه ملهاش اي تلاتين لازمه يعني دخلنا بقى في plot points مش مهمه مش عارف مين اتنصب عليه فراح عشان يحاول يدور على فلوس عشان في واحد مجرم هيموتهم مارجت روبي مش عارف تترفد من الشغل فتروح تتخانق مع منتج كذا ومنتج كذا يعني plot points ما بقتش حلوه كده ومش مهمه وجاب طبعا كان بيتكلم على موضوع العنصريه طبعا وقتها وده okay themes كويسه يعني مهمه بعد كده الفيلم تحس انه قلب وبالذات واحنا مقربين من اخر ربع ساعه في الفيلم ان هو ايه هوليوود بتعمل اعلان على نفسها لا احنا دخلنا في ال sixties بقى وشوفوا بقى ايه الدنيا اتغيرت ازاي من الافلام القديمه للافلام الجامده بتاعت فتره ال sixties لا يا معلم الوقت الحالي مش وقت كويس خالص انك تعمل اعلان على هوليوود ادينا شايفين البلاوي اللي بتحصل فيها دلوقتي من Me Too لتحرشات ل strikes لافلام يعني اجندات والوان وكده فلا مش وقته خالص ان هوليوود تحكي عن نفسها ده طبعا اثر على الفيلم الفيلم من الاخر بقى box office bomb ما جابش تكاليفه من الاخر يقال انه انه خسر حوالي 50 مليون دولار دي طبعا خساره كبيره جدا ده كان فيلم Whiplash كان متكلف تقريبا ما جابش 20 مليون دولار اصلا او حوالي كان اقل من كده كمان متكلف حاجه صغيره فالفيلم لا كان underwhelming الصراحه و disappointing انا كان نفسي انه يعجبني اكمله لاخره ويعجبني هو زي ما قلت لكم اول ساعه من الفيلم حلو جدا وبعد كده ما تكملش الفيلم خالص فخساره يعني الصراحه ونيجي للفيلم اللي بعد كده ودي بقى الصراحه يعني مثال ازاي مارفل حصل لها downfall وحش جدا وطبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده في تاني حلقه من البودكاست على انحدار عالم مارفل وهنعمل حلقه جديده على فكره بعد ما دخلنا في الافلام الجديده يعني والفيلم اللي انا اتضايقت جدا انه طلع وحش وهو طبعا فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness بصوا يا جماعه شخصيه دكتور سترينج اللي قام بيها طبعا الفنان بنديكت كامبرباتش ده كان تالت اجمد شخصيه عندي في عالم مارفل السينمائي طبعا اول واحد كان ايرون مان وكابتن امريكا تالت واحد بالنسبه لي كان دكتور سترينج الصراحه انا كنت بحب الراجل ده جدا والفيلم بتاعه الاولاني انا لما بيجي في MBC 2 لازم اسيب اللي ف ايديا واقعد اتفرج عليه يعني كان حلو قوي يعني والعالم ال magic وال mystic arts وبتاع لا حلو قوي دخلنا بقى ايه قلنا هيعملوا فيلم بقى نخش في موضوع ال multiverse اللي هو ان تقريبا it's dead اصلا يعني تقريبا موضوع ال multiverse في الافلام ابتدى يثبت ان هو مش فكره حلوه اساسا وانها فكره عك من الاخر يعني ومخرج الفيلم سام ريمي المخرج اللي انا بحبه جدا اللي قدم لنا ال original سبايدر مان يا جماعه ده غير افلام الرعب اللي كان بينتجها زي Evil Dead و Drag Me to Hell وحاجات تانية كتير الفيلم اصلا كان troubled وقت انتاجه ان هو كان يقال ان حصل فيه اعاده تصوير كتير و reshootings وغيروا في القصه يعني ده معناه ان في عك بيحصل يعني ف... وده عمر ما بيبقى good sign يعني ان هو يحصل reshootings كتيره دي ما بتبقاش good sign الصراحه يعني إيه اتفرجت على الفيلم من هنا والفيلم للاسف طلع وحش جدا يا جماعه تسيبكوا طبعا من موضوع ال bait and switch اللي كان في الفيلم اللي هو طبعا جايب لك دكتور سترينج هو اه هو الواجهه بتاعت الفيلم وهم مركزين على اللي اسمها امريكا شافيز دي على اساس ان دي تبقى superhero بعد كده وتقريبا ممسكينها كل حاجه في الفيلم يعني او هي ال plot الاساسيه في الفيلم ولا طبعا لما هو راح بقى ايه العالم الموازي وقابل بقى اللي هم اللي اسمهم ال Illuminati دول اللي هو بقى ايه بيجي كارتر كابتن امريكا البنت وبروفيسور اكس اللي انا انبسطت ان هو موجود اما كلهم ميتين كلهم من اول 10 دقائق يعني very very lazy writing وطبعا جايب لك ان واندا او Scarlet Witch بقت هي طبعا الشريره بتاعت الفيلم عشان ايه مجرد انها to توصل لعالم موازي ان ولادها موجودين فيه اللي هم اصلا اللي كانوا موجودين في فيلم في مسلسل WandaVision يعني لما كنت شفت مسلسل WandaVision ما كنتش هتفهم حاجه في الفيلم وده غالبا اللي حصل يعني الفيلم للاسف طلع very underwhelming انا افتكرنا بقى اللي احنا هنشوف عوالم مختلفه وكده لا هم اتنين تلاته اصلا واتعملوا كمان مش باحسن طريقه ويعني تخيلوا انه ينزل في نفس السنه فيلم بيتكلم برضو على multiverses ومتكلف 20 مليون دولار بس ويكسب جوائز بالهبل انا عارف ان هو ممكن يعتبر overrated شويه انا بعتبره overrated شويه لكن هو اتكلم عن موضوع ال multiverse بطريقه احلى بكتير من دكتور سترينج يعني شوف هنا ده متكلف كام وده متكلف كام فاحراج وحش قوي وهو طبعا فيلم everything everywhere all at once إيه والفيلم اصلا حتى كمان ال graphics team او يعني ال special effects team بتاع الفيلم كانوا ست بني ادمين مش فريق كامل واتعلموا ازاي يعملوا ال effects ديت ب Final Cut Pro من الانترنت ففيلم دكتور سترينج للاسف كان very underwhelming وانا اتضايقت جدا ان الفيلم طلع مش حلو وخلاني مش متحمس خالص ان انا اشوف له جزء جديد يعني انا قلت دكتور سترينج اللي هو اللي كان بيتنقل بين عوالم زي ما شفنا في Avengers وشفنا في اول جزء وكده طالع هنا يعني فيلم مش حلو خالص و over abundance of graphics وما عجبش ناس كتير وانا منهم الصراحه فكان للاسف very underwhelming وخساره يعني ونيجي للرقم اتنين معانا في القايمة وطبعا أنا كراجل عاشق لأفلام Star Wars أو حرب الكواكب لأن دي من الحاجات اللي شكلت شخصيتي أو شكلت طفولتي من صغري يعني ودي شكلت تقريبا كل الجيل اللي مواليد التمانينات يعني أفلام Star Wars دي لوك سكاي ووكر ودارث فيدر وال Millennium Falcon وال galaxy far far away ده عالم يعني عالم بره العالم من الاخر يعني فطبعا انا عارف ان ممكن في مصر هنا مش ناس كتير بتحب Star Wars لكن طبعا لازم نتكلم على الفيلم اللي تقريبا انهى آه، قوه افلام Star Wars ان هم يبقوا انت ضامن ان انت رايح تتفرج على حاجه فظيعه رايح ل- لحدث من الاخر مش رايح تتفرج على فيلم رايح تشوف حدث هو طبعا فيلم Star Wars The Last Jedi او Star Wars episode 8 The Last Jedi تاني فيلم من ال Star Wars sequels اللي هي ايه انتجتها أف- شركه ديزني بعد ما اشترت لوكاس فيلم وطبعا هنتكلم على الدمار اللي اللي ديزني عملته لوكاس فيلم في حلقه لوحدها يعني بصوا يا جماعه تخيل نفسك مثلا انت راجل عاشق لافلام مارفل مثلا و- وزي بقى ايه ايرون مان بقى ايه الراجل ال- العالم الجامد ال- البلاي بوي مليونير اللي بيصنع حاجات جامده قوي وبتاع فجاه في الجزء الجديد لقيناه ايه راجل كئيب م- مش عايز يتكلم مع حد خالص بقى غبي مش عايز يخترع حاجه يعني شخصيته اتقلبت 180 درجه طب ما انت هتتضايق يعني انت ليه بتبوظ الشخصيه اللي انا بحبها ده واحد انا بعتبره دايما a symbol of intelligence a symbol of power a symbol of مثلا hope انت ازاي بتبوظهولي كده ده اللي حصل في الفيلم The Last Jedi يا جماعه المخرج والكاتب رايان جونسون يا جماعه انهى شخصيه لوك سكاي ووكر الشخصيه اللي كلنا بنحبها اللي هو ايه هو رمز للامل كده رمز لان كل حاجه ممكن تبقى حلوه رمز للشر ممكن يتحول يبقى كويس وده اللي شفناه في شخصيته في الافلام القديمه اللي شكلت جيل شخصيه لوك سكاي ووكر دي شخصيه ج- شخصيه شكلت جيل فلما تطلعها في فيلم جديد وبقى كلنا منتظرينها ونفس الممثل بعد 30 سنه ايه ده هيعمل ايه يا ترى هيمسك ال lightsaber يا ترى هيمرن راي اللي هو ال- البنت ال Jedi الجديده اللي هم ايه عايزين يسوقوها لنا اللي دي بقى الشخصيه الجديده اللي هتشيل الم... الافلام بعد كده لا يطلعوا لنا واحد كئيب واحد مش عايز يكلم حد واحد بي- ماسك ال lightsaber كده يقوم راميه الحوار تعبان إيه، لا لا لا لا لا لا لا انا تخيلوا ان انا ده اول فيلم Star Wars اشوفه في السينما وما احبش اشوفه تاني وده اثر بعد كده على سلسله Star Wars كلها بعد كده على ال brand بتاع Star Wars فكان very very under وطبعا الفيلم طبعا الناس طلعت شتمت في الفيلم بالذات ال hardcore fans وديزني قعدت تقول دول toxic fans ومش عايزين التغيير مش عايزين اللي احنا آه، نطلع شخصيات جديده دول ضد ال feminism دول ضد مش عارف ايه لا يا حبيبي الفيلم لو كانت فيه شخصيه feminist جامده او شخصيه heroine جامده انا احبها زي ما شفنا في Terminator 2 لما حبينا ساره كونر و... و Kill Bill لما حبينا The Bride فالموضوع مش كده خالص يا ديزني للاسف الفيلم كان very under وللاسف خلاني افقد الثقه في ديزني وافقد الثقه في Star Wars للاسف يعني لدرجه ان الفيلم خلى الناس تحب الافلام ال prequels اللي هو ايه اللي كان انتجها جورج لوكاس فتره التسعينات اوائل الالفينات وكله قعد يقول الافلام مش حلوه م- مش مقارنه بالافلام القديمه اللي هي ال original يعني جورج لوكاس آه، ما عرفش ي- يكرر ال magic يعني دلوقتي الناس رجعت تك- تتفرج على الافلام القديمه تقول احلى مليون مره من اللي ديزني عملته فلا يعني خساره بجد يعني يعني محتاجين miracle عشان يعيدوا ايه انتاج افلام Star Wars ويرجعوا لها ال magic بتاعها بطريقه احلى وده مش في Lucasfilm بس ده في اعمال مارفل وبيكسار واعمال ديزني ال animation اللي هو شركه ديزني عامه محتاجه تعمل revamping للموضوع دوت وبرضه هنعملها حلقه لوحدها ونيجي لرقم واحد معانا في القايمة يا جماعة وطبعا ده يعني مفيش غبار عن ان الفيلم ده كلنا كنا مستنيينه وفي الاخر طلع a slap in the face اللي هو ايه لطشة قلم من الاخر لينا كلنا وهو طبعا فيلم Batman v Superman Dawn of Justice باتمان يا جماعة وسوبرمان يا جماعة لأول مرة هيتقابلوا في فيلم live action hype في الس... يعني لا إيه لو مفيش hype الفيلم زي ده امال هيبقى فيه الايه يعني الحماس اللي الواحد كان فيه يعني أنا- ده, ده انا ابويا نفسه قال لي انا لا الفيلم ده انا هخشه سينما انا عايز اشوف سوبرمان ده المفضل بالنسبه لي هما الاثنين هو وباتمان بيتقابلوا في فيلم واحد وطبعا آه، اتكلمنا قبل كده ان هو كان من اخراج المخرج اللي انا بحبه قوي زاك سنايدر اللي عملنا له حلقه مخصوص ان هو underrated يعني وكان المفروض ان فيلم طبعا من آه، جزء من افلام ال DCEU او عالم دي سي السينمائي اللي طبعا هو انتهى دلوقتي خلاص بسبب ان هو ما نجحش خالص للاسف وكان طبعا الفيلم ده نازل في نفس السنه اللي فيها Captain America Civil War ففي حد في Warner Brothers اللي هي الشركه المنتجه لباتمان وسوبرمان آه، جات له فكره عبقريه ان الفيلم ده ينزل في نفس الوقت اللي فيه Captain America Civil War اللي هم ايه عرفوا ان الفكره عباره عن ان الاثنين heroes Iron Man وستيف روجرز او امريكا كابتن امريكا هيحاربوا بعض بسبب اختلاف وجهات نظر وكده فقاموا ينزلوا الفيلم ده في نفس السنه يا عم الحاج انت ده الفيلم بتاعك نازل ده يعتبر تاني فيلم في المجموعه بتاع DCEU والتاني بتاع مارفل ده تقريبا السنه الخامسه يعني الشخصيات اللي فيها احنا عارفينهم بقالنا خمس سنين هنا احنا الشخصيات نعرفهم ما بقالناش سنه او اتنين لا هو كده وطبعا يا جماعه بصوا الفيلم اخراج رائع التصوير فظيع ال transition او يعني ال- التكمله بتاعت الفيلم اللي قبليه Man of Steel مع الفيلم آه، Batman v Superman ك- اتعملت حلو قوي اللي هو الهجوم على مدينه متروبوليس اللي كانت الخ- المعركه اللي بين سوبرمان وما بين زود اتعملت حلو قوي بس من وجهه نظر بروس وين المره دي فبدايه الفيلم قلنا لا حلوه قوي لا البدايه حلوه جدا بس يا جماعة الفيلم بعد كده سيناريو مفيش اوحش من كده إيه انت مش فاهم هو ايه اللي بيحصل تحس ان الفيلم كان يعني هما كانوا كاتبينه بطريقه وح- وحولوه في النص عشان مجرد ان هما ايه يسرعوا في انتاجه يسرعوا في ال plot point عشان مجرد ان بس يجيب لك ال climax او المعركه اللي ما بين باتمان وسوبرمان وطبعا للاسف الفيلم كان سيناريو سيء جدا وكان زعلنا كلنا واحنا داخلين الفيلم الفيلم يا جماعة ال- ال- الإيرادات بتاعته كانت في أول أسبوع في السماء هبطت تاني أسبوع 60% يعني دي ده يدل ان الفيلم الناس اتضايقت منه جدا او ال word of mouth قال الفيلم يا جماعه لا مش حلو الفيلم م... آه يعني complex بزياده واللي هو ايه كان ثلاث افلام حطهم في فيلم واحد ف طب ازاي انت ازاي كده هتقدم قصه كويسه وطبعا مش هتكلم على الشخصيه السيئه اللي قام بيها جيسي ايزنبرج في الفيلم بدوره للاكس لوثر اللي هم يعني ده لاكس لوثر ده المفروض ده الشرير بتاع سوبرمان ده very mastermind criminal وطبعا شفنا جين هاكمان عمله ازاي في الافلام القديمه حتى كيفن سبيسي لما عمله في Superman Returns قشطه بس طبعا جين هاكمان كان احلى إيه، تحس ان الاخ جيسي واللي هو بعد كده ما عملش حاجه حلوه بعد كده على فكره إيه، ع- كانه لسه ما خرجش من شخصيه مارك زوكربيرج اللي عملها في فيلم The Social Network وقلبها ايه كانه مارك زوكربيرج الشرير فلا عمل الشخصيه وحشه جدا انا كنت بكره المشاهد اللي كان بيطلع فيها للاسف خساره للاسف كلنا اتضايقنا انا لما بيجي دلوقتي ما بحبش اتفرج عليه اه المشاهد بتاعه ال Batmobile اتصورت حلوه قوي دي انا بحب اتفرج عليها المعركه اللي بين الاثنين heroes بتاعتنا اتصورت حلو الصراحه آه، بدايه الفيلم اتعملت حلو اخر الفيلم يوم مدخل لك شخصيه ثالثه ملهاش اي دور في الفيلم اللي هي Doomsday المفروض ان دي اصلا الشخصيه او الشرير اللي قتل سوبرمان ده في الكوميكس اسمها the comic اسمها The Death of Superman دي من اعلى المبيعات يعني كانت في اوائل التسعينات إيه، فده ما ينفعش ان انت تجيبها في اخر ربع ساعه في الفيلم ما ينفعش ده لازم لها فيلم لوحده ويبقى في الاخر مثلا كمان 3 4 سنين ولا حاجه لكن الفيلم للاسف هو ده كان بدايه نهايه ال DCEU اللي هو ايه اثبت لنا ان فعلا ال executives بتوع Warner Brothers مش عارفين هم عايزين يعملوا ايه وطبعا زاك سنايدر اكتئب بعديها والناس قعدت الناس يعني كانوا بيحاولوا يعني يقولوا الراجل حاول انه يعمل حاجه كويسه لكن everything went bad بعد كده وطبعا الفيلم كان very underwhelming ومن الافلام اللي انا اتضايقت قوي اللي انا ات- ما اتبسطتش اللي انا اتفرجت عليها وكان نفسي اشوف حاجه جامده ولكن هي دي النهايه بس يا جماعة ودي يعني قائمتي للأفلام الأجنبي يعني في الوقت الحالي اللي الواحد كان مستنيها ومتحمس لها وفي الآخر طلعت وحشة للأسف أو طلعت مش زي ما أنت كنت فاكر تجديرة بتبقى حاجة دمها تقيل الصراحة يعني هنبقى نعمل برضو حلقة زي كده على الأفلام المصرية ودي طبعا هتبقى م- افلام مش قليله للاسف يعني دي طبعا هتبقى في حلقه لوحدها واتمنى طبعا تكون الحلقه عجبتكم وطبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا لو البودكاست عجبتكم تعملوا لي rating وتعملوا follow للبودكاست على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين القاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه